باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد مرة كمان لألا آيات تانية فيها كلمة لألا كورنثوس الثانية إصحاح اتنين رسالة كورنثوس الثانية دي اتعلمنا زمان إنها رسالة مهمة أوي لكل خادم المفروض إن الواحد يذاكرها يعني لأنها بولس لما كتب الرسالة دي كان في تشكيك في خدمته وتشكيك في رسوليته يعني كان بعض الناس بيدعوا ان هو مش رسول وبيحاولوا يشككوا ولاده فيه وطبعا كعادة القديسين ما بيحبوش يتكلموا عن نفسهم كان ممكن يسكت انما هو كان بين نارين لو سكت ولاده لو اتشككوا فيه هيشكوا في الايمان اللي استلموه كمان وبالتالي هتضيع أبديته فاضطر بولس على غير عادته أنه يتكلم عن نفسه وطبعا دي حكمة من ربنا أنه يعمل الظروف بالطريقة دي عشان حكالنا كتير من أسراره في رسالة كورنثوس الثاني أسرار نجاح خدمته وأسرار عظمته كخادم بين أكتر حاجة في كورنثوس الثاني دي الرسالة اللي قال فيها أنه شاف إعلانات وشاف رؤى ودي الرسالة اللي قال فيها حكاية شوكة الجسد والصراع مع الشيطان ودي الرسالة اللي قال فيها أنا تعبت أكثر من باقي الرسل ودي الرسالة اللي قعد يحكي عن آلامه فيها بالتفصيل وبعدين طبعا قال أنا لا يوافقني أن أفتخر لكن أنتوا اضطرتوني أفتخر أتكلم فالرسالة دي رسالة جميلة يا ريت كخدام نرجع لها ما كانش كل فترة يبقى بالكثير قوي كل سنة الواحد يقراها عشان يتعلم مبادئ الخدمة منها في كورنثوس الثانية كان في موقف مهم وجع قلب بولس ضمن المشاكل اللي كان بيقابلها ان كان في واحد في كورنثوس وقع في خطية وحشة في خطية زنا مع مرات ابوه و هو خد منه قرار شديد في كورنثوس الأولى قرار حرم ومنعه من دخول الكنيسة وكان شديد قوي وقال اعزلوا الخبيث من بينكم وانتم مش عارفين ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله وبخهم بشدة جدا وبخ الكنيسة كلها على الخطية دي واعتبرهم كلهم مسؤولين معاه لكن طبعا بصلوات بولس الرسول وصلوات شعب الكنيسة دي الشخص ده بالرغم من من بشاعة خطيته تاب هو اتحط عليه زي تأديب كنسي نوع من الأصوام والمطنيات وكده سماها بولس هلاك الجسد وكان مستني أنه يتوب فبعتوا قالوا له فلان تاب نقبله ولا لأ طبعا هنا يبان كمان سلطان الكهنوت انه ما يقدروش يدخلوه شركة الكنيسة ما كانش الاسقف يوافق فهنشوف ايه اللي قالوا عن القصة دي ونشوف امتى قال كلمة لألا في اتنين لألا على الأقل هيقابلونا دلوقتي يهمونا قوي ولكني جدمت بهذا في نفسي ألا آتي إليكم أيضا في حزن يعني أنا كنت حزين ومش عاوز أجي لكم وأنا حزين لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته يعني شوفوا الرئة في الكلام يعني أنا حزنت أنا زعلتكم هو طبعا هم اللي مزعلينه إنما لأنه بعت رسالة عنيفة ليقرأ كورنثوس الأولى يلاقيها رسالة جديدة أوي قد تكون أكثر رسائل بولس الرسول شدة من أكثر الرسائل اللي فيها توبيخ شديد فبيقول أنا زعلتكم وأنا طبعا زعلان لزعلكم إنما مين يقدر يفرحني غير اللي أنا زعلته من هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم يعني مش عاوز أجي وبدل ما أفرح بيكم وبطوبتكم يعني أتكبس أو أحزن لأني ما لاقيش اللي أنا كنت عاوزه واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم يعني أنتوا عارفين اللي هيفرحني هيفرحكم اللي هيفرحكم هيفرحني لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة أهي دي بقى من ضمن ال... الأسرار أن الرسالة اللي فاتت دي اتكتبت بدموع واتكتبت من قلب مكسور وقلب حزين لأن بيسموها رسالة المشاكل كورنثوس الأولى مشكلة حزبية ومشكلة خاطئ كورنثوس ومشكلة التشكيك في القيامة ومشكلة التشكيك في التناول ومشكلة الاحتكام للقضاء المدني ومشكلة يأكلوا ولا ما يأكلوش من اللحمة المذبوحة للأوثان ومشكلة في الزواج فكان بيكتب الرسالة هو حزين وهو بدموع كشف بقى السر ده في كورنثوس الثاني قال أنا من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من عند من نحوكم يعني أنا مش بكنتش بكتب الكلام ده عشان أضايقكم أنا كنت بس عاوز أوريكم قد كده بحبكم هو لسه ما دخلش في موضوع الخاطر هيدخل بقى ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم يعني إن كان الأخ ده زعل هو مش زعلني أنا بس هو زعلكم كلكم الخطيئة اللي عملها دي بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل يعني إيه لكي لا أثقل مش عاوز أكتر في الموضوع أو مش عاوز أتقل في الكلام فبيقول زعلكم شوية يعني مش عاوز أتكلم في الموضوع ده كتير لكي لا أثقل هنا دي جملة اعتراضية يعني ناهيكم عن الموضوع ده خلاص مش عاوزين نجيب سيرته هو هو حساس قوي ليه لأن هو الراجل تاب فمش عاوز يتكلم كتير في العملة السوداء اللي عملها والنكد اللي دخله على الكنيسة مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثر كفاية كده إيه فين القصاص كفاية أنه سبب حزن للكنيسة كلها يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لألا أنا مستني الألا دي لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط شوفوا حكمة هذا الراعي بقى الراجل ده عمل خطية وحشة قوي والكنيسة الأولى كنيسة سخنة كنيسة حارة كنيسة قديسين كلها شفتوا في سفر الأعمال حنانيا وسفيرة على كتبة ماتوا فيعني كنيسة مليانة قديسين إنما الخطية دي خطية بشعة صعبة خالص وخد فيها موقف شديد وكان كلامه اللي يقرأ كورنثوس الأولى خمسة يتخض لكن أول ما عرف أن الراجل ده حزن على نفسه وتاب والكنيسة كلها بكت عليه وبقى هما بيترجوا بولس يسامحهم يسامحوا قال لهم كفاية هذا القصاص كفاية الحزن اللي حزنه وكفاية حاسس بالذنب تجاه الكنيسة كلها ودي تؤكد فكرة الاعتراف كان على الكنيسة كلها زمان كفاية حتى تكونوا بالحري تسامحون ولازم كلكم تسامحوه وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط الحكمة في الخدمة انك ما تسيبش انسان يبتلع ابدا ولو من الحزن المفرط المفرط يعني الحزن اللي بلا حدود لأن بعض الناس تميل في إحساسها بالذنب إلى مبالغات مؤذية ممكن إحساسه بالذنب يفقد رجائه عندنا مثل مشهور زي كده اللي هو مين يهوذا يهوذا ندم الكتاب بيقول ندم بس الكتاب ما قالش انه تاب في فرق بين الكلمتين تاب يبقى فيها رجاء إنما هو ندم وابتلع من الحزن المفرط ده لأن الشيطان كان دخل قلبه فكمل عليه باليأس إنما الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ولا يريد أن يهلك أحد حتى مثل هذا الشرير اللي فصلوا عن الكنيسة خد منه موقف شديد الحزب عليه لحسن يغرق في يأسه لئلا يبتلع حتى الكلمة دقيقة يبتلع كأن الحزن المفرط ده بلاعة كبيرة أو حوت كبير أو وحش ضخم هيبلع الإنسان اليأس ده حاجة وحشة لازم نتعلم كخدام كلنا مع بعض إزاي يكون عندنا رجاء لينا وللناس شد على الناس اللي ماشية غلط مفيش مانع لكن أول ما تلاقيه دخل في حزن التوبة راقب الدرجة كويس لو وصل إلى حزن مفرط حط حدود بسرعة لحسن يتقلب يدخل في يأس ويضيع وتبقى أنت مسؤول عنه برضه في ناس شعارها في الخدمة وبخ انتهر عظ كل الكلام كلام صعب وتقيل لا خليك حنين زي ربنا صحيح ربنا بيكره الشر إنما بيحب الأشرار لازم أنت توصل نفس الرسالة لكل خاطئ إن قد ما الشر وحش قوي قد ما أنت يا خاطئ محبوب قوي لازم الرسالتين يوصلوا في نفس الوقت الخطية خاطئة جدا اوعى تهون منها واوعى تقلل من بشاعتها انما كمان انت كشخص او الشخص اللي بتخدمه انت مطلوب جدا ومحبوب جدا ومقبول جدا مهما حصل الرسالتين لازم يوصلوا لان لو واحدة منهم ما وصلتش تقع الكفة وتأذي مثل هذا لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط شوفوا كمان حكمة الراعي برضو هنا أو الخادم أنه عاوز يجمل صورته قدام الناس كلها فقال كلكم تسامحوه وكلكم تعزونه تقولوا له ربنا قبلك ربنا بيحبك وارجع دي كنيستك وخلاص اللي فات مات والخطية راحت لحالها الكلام ده مريح جدا لشخص مكسور حاسس بذنبه الكلام ده مطلوب جدا تعزون كلكم وتسامحون لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة شوفوا التعبير برضو جميل قوي مكنوا له المحبة يعني خليها محبة متينة مكينة يعني يعني وصلوا له محبتكم بكل الطرق ومحبتي معاكم بولس يعني وصلوا له ان انتوا بتحبوه وان انتوا مش قرفانين من عملته وان انتوا مش غضبانين عليه وان انتوا قابلينه زي ما المسيح قابله وان محدش فيكم هيبص له ويفتكر له الخطية ابدا كل دي حاجات مهمة ساعات واحد في الاعتراف يبقى مستكتر يقول كلمة وبعدين يبص كده في عينين الكاهن يقول له هتغير رأيك فيا يا ابونا يبقى خايف لكن ابونا لان هو كمان بيعترف وهو كمان خاطي وهو كمان محتاج رحمة ربنا يقول له أبدا لا يمكن لا يمكن حد هيكره أولاده مهما عملوا تمكنوا له المحبة لازم المخدوم يحس بكده ان انت مش كاره ولا قرفان منه مهما عمل انت بتحبه مهما حصل لان ربنا بيحبك مهما انت عملت كخادم نفس الخبرة بتقدمها له لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم يعني أنا بكتب لكم تاني عشان أعرف إلى أي مدى أنتم مزكون مزكون يعني ملتزمين باللي بقوله هل أنتم طائعين طائعون في كل شيء والذي تسامحون بشيء فأنا أيضا عجيب بولس في اتضاعه برضه المفروض العكس هو اللي يدي الحل وبعد كده الكنيسة تقبله قال لهم بما ان انتوا انتوا بتشفعوا فيه كشعب وانتوا راضيين عنه وانتوا حاسينه تاب خلاص انا مسامحه شوفوا امتزاج الراعي برعيته ما فيهاش بقى التعالي والتسلط لا ده هو قبل شفاعة الكنيسة عنه وكلهم باكوا معاه وتأثروا بيه وبقوا يبعتوا يسألوه نقبله ولا لا قال لهم خلاص اللي انتم مسامحينه انا طبعا مسامحه هم خايفين ان بولس يكون مش مسامح ودي طبعا خطيرة لا هيتناول ولا هيصل فالذي تسامحون بشيء فأنا أيضا لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم شوف عشان يوريهم قيمة صلواتهم وقيمة دلتهم قال لهم أنا لو هسامح ده عشان خاطركم من أجلكم أنا هسامح يبقى حتى الشعب له شفاعة مش بس الراعي ولا الخادم ولا الكاهن لا الشعب صلواته الحارة تهز السماء أحلى حاجة في القداس لما الشعب يصلي بحس واحد وبحرارة كده أجمل صدقوني في نظري من, من صوت الكاهن لوحده ما الشعب كله يقول جناينا لما الشعب كله يقول كرياليسون الدنيا تتهز كلها لأنه دي ليها دلة عند ربنا كبيرة قوي إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح شوفوا برضو الكلام اللي كله حكمة ده هو مش بيعمل حاجة من دماغه أبدا بحضرة المسيح يعني إيه بولس وصل إلى اختبارات الحضور الدائم لله والإحساس الدائم بحضور ربنا لدرجة في رسالته في كورنثوس هنا بيقول اللي يتكلم عن ربنا يتكلم كما من الله أمام الله في المسيح حاجة تعقد يعني الكلام ياخده من ربنا ويقوله قدام ربنا وهو جوه المسيح كل التعليم يطلع كده كل الوعظ يطلع كده بتخلي الواحد ما يعرفش يتكلم أبدا كل كلمة تبقى جاية من فوق وبتقولها وكأن ربنا قاعد لك بيسمعك كلمة كلمة هتقول ايه هتزود حاجة ولا تنقص حاجة والكلام جوه المسيح تبقى محصور في المسيح وانت بتتكلم هي دي حضرة المسيح فبيقول أنا سمحت عشان خاطركم إنما أنا سمحت في حضرة المسيح يعني إيه يعني خدت إذن ربنا يعني بروح الصلاة عرف إن ده يتقبل على كده دي حكمة أصلا إمتى تقبل وإمتى تمسك على الخطية وإمتى تحل الخطية ما دي سلطان كهنوتي ده عاوز إرشاد إلهي لألا تاني دي عاوزين نقف عندها برضو لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره يبقى لألا الأولانية لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط عينك كويس على التائب لألا يقع منك في حزن أو في يأس حزن مفرط وعينك كمان على الشيطان وخبثه ومكره ودهائه لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره يبقى الراعي دايما عينه على عدو الخير هيدخل له منين وهيوقع غنماته ازاي في كورنثوس الأولى بسبب حرصه على نقاوة الكنيسة كان شديد بولس وعنفهم بشدة على الخطية دي وقال لهم ما يدخلش الكنيسة واتحط تحت تأديبات شديدة لهلاك الجسد لعل الروح تخلص في يوم الرب كل ده ليه أصل لو دخل بخطيته بتساهل الخطية دي هتعمل ايه هتعدي شعب الكنيسة لو وارب الباب في حاجة زي كده الشعب كله يتبهدل والشهوات دي تبقى خلاص بقى مقننة او يعني تبقى ايه آه محدش حس بخطورتها لكن قد ما هو شد شدة جامدة قوي مع حكاية الخطية دي بالذات قد ما أول ما حس بالتوبة خاف عليه كمان يقع في اليأس يعني احنا دايما عندنا الشيطان بيلعب معانا في تطرفين أو في تحديين تحدي الشمال الاستهتار التسيب التهاون اللي يخليك تقع في خطايا في كسل في شهوات في الشيطان يطمع فينا فيلعبنا الأول لعبة الاستهتار والإباحية والتهاون ولو وقعنا فيها يقوم يدخل علينا الشيطان التاني يحكيها يوحنا الدرجي بقى كأنها فرقة شياطين بتلعب على الواحد ما تقروا سلم السما اللي حكينا عنه ده يقول لك الشياطين دول فرقة لا يمكن يقعوا مع بعض يعني أكتر من أي فريق كرة في العالم متفاهمين يفضل شيطان منهم يزن يزن يزن لغاية ما يوقعك في الشهوة وأول ما تقع في خطية كبيرة زي كده يغمز لصاحبه مين صاحبه بقى اللي يخلص خالص شيطان اليأس يقول له استلم أنا كده سويته الأولاني لما يجي يوشوش في ودانك يقول لك إيه ربنا رحمته واسعة يا سيدي كل الناس بتغلط يعني هتعمل ايه في الدنيا والإغراءات اللي فيها يعني هو أديك شايف كل البلاوي ده اللي بنسميه الاستهتار أو التهوى التهاوى التبسيط التاني يقول عكس كده على طول أول ما يستلمك يقول لك يا ويلك من الدينونة تروح فين من غضب الله نار جهنم مستنية اللي زيك انت بعت المسيح انت ما تستاهلش دمه أبداً انت اللي زيك ملوش توبة وملوش خلاص تقول لأب اعترافك ايه بعد المصايب دي فاهمين الفكرة يلعبوا علينا يقوم يوحنا الدرجة يقول تعبير جميل قوي يقول لك اضرب الأول بالتاني أو اضرب الصاحب بصاحبه يعني إيه أول ما يجي الأولاني يقول لك يا سيدي كل الدنيا فساد ما جاتش على الخطية دي رحمته واسعة قول له صاحبك بيقول لي حاسب من نار جهنم حاسب من غضب ربنا حاسب فاهمين ولما يجي التاني بتاع الياء يقول لك بس ده جهنم مستنياك انت ضعت وملكش حل قول له لسه صاحبك كان معايا بيقول لي رحمته واسعة فاهمين ومحبته كبيرة وبيقبل الكل واضحة الفكرة لئلا يطمع فينا الشيطان كلمة حكيمة جدا من بولس الحكيم ده أصله محارب ماهر أكتر واحد يمكن يتكتب عن الحروب الروحية وواضح أنه بيوصفها أوصاف عن خبرة هو مختبر الحاجات دي يقول في حتة كأني لست أصارع الهواء أنا مش بضرب في الهواء مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع الشياطين مع أجناد الشر الروحية في السماويات ويوصف السلاح اللي يتسلح به الإنسان الروحي في أفسس الستة حاجة كده من الراس للرجلين متكاملة فهو فاهم الشيطان بيدخل ازاي لئلا يطمع فينا الشيطان عشان كده عينك كخادم على كل مخدوم تبقى بتشوف الشيطان هيدخل له ازاي ده بيوقعه في الاستهتار والتهاون انت ايه قول له الحتة التانية فكروا بيها والتاني هيقع في اليأس قول له لا يأس ايه بقى المسيح يعمل ده كله وبعدين انت تروح جهنم مش ممكن يسيبك بالسهل كده يسيبك تهلك ازاي وهو ده انت ده, ده خسارة دم طيب لا مش ممكن هيسيبك تهلك بالسهل ابدا هو في حد بيبيع ولاده تديله رجاء لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار إذا من الحكمة أن نفهم أفكار العدو لما تفهم الشيطان بيفكر إزاي عاوز يوصل لإيه هتعرف تغلبه إنما الجهل بالحتة دي شوف يستعمل تعبير جهل نجهل أفكاره يخليك تبتلع من الحزن المفرط أو تغرق يهوذا للأسف كان جاهل بحيل الشيطان كان جاهل بيها فندم ولم يتب وكان رافض ان حد يوشوش له في ودنه يقول له رحمته واسعة خلاص فراح فأصبح مثل يخوف عن اللي ابتدى وما كملوش عشان في ناس بتقول اللي ابتدى لازم يوصل لا الكلام ده مش ارثوذكسي لا في ناس بتبتدي وما تكملش المسيح قال كده فلازم نخاف على نفسنا الحزن طيب نقيسه ازاي نقلب كده صفحتين في كورنثوس 2 ندخل على كورنثوس 2 7 نشوف بولس قال ايه على الحزن من اول عدد 8 لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة تاني بيع... بيتكلم عن الرسالة اللي فاتت احنا قلنا كورنثوس الأولى كانت رسالة شديدة قوي وعنيفة عليهم لست أندم مع أني ندمت تحس ده كلام أب مية في المية عارفين لما أب فيكم يشخط في ابنه أو حتى يعني عقبه عقاب شديد والعقاب مطلوب إنما يتقدر بعدها ويفضل متعكن لأنه ابنه فيبقى ندمان إنما بالعقل مش ندمان لأنه حاسس إن العقاب ده ضروري لكن قلبه وجعه فبولس كان كده فبيقول أنا ما ندمتش مع إني ندمت يعني إيه ما أنت تندم ما تندمش لكن قال إن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة والآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة في واحد يقول طب الحزن المفرط ده نتفاداه إزاي ما هو المسيح قال طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون وحزن التوبة ده فضيلة أيوة حزن التوبة فضيلة إنما الحزن المفرط يضيع هنشوف بقى بولس يعلمنا ما هو الحزن الحقيقي للتوبة إنما في حزن تاني مؤذي فبيقول أنا فرحت إن أنتم حزنتم بس مش أي حزن حزنتم حزن التوبة لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء عشان ايه ما تخسروش اي حاجة من كل الفضائل الروحية يعني اللي هيقول لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة طب ايه يعني شكله الحزن ده أما حزن العالم فينشئ موتا يعني في حزن على الخسارة ممكن يجيب اكتئاب والاكتئاب يضيع الإنسان ده حزن العالم اللي يستسلم للحزن العالمي يتخنق وكلنا ممكن نكون جربنا الحتة دي تستسلم لشعور حزن يخنقك بس ده مش حزن روحي ده مش شغل الروح القدس الروح القدس مع دموع التوبة في تعزية وفي رجاء وفي فرح هيشرح لنا بقى فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد يبقى أول علامة من علامات الحزن الحقيقي المفيد حزن التوبة إن حزن التوبة يخليك مجتهد اجتهاد اللي هي بنسميها احنا الجهاد دايما يعني يخليك عاوز تعمل حاجة إنما الحزن التاني حزن سلبي أنا ضعت أنا بوسط الدنيا أنا عملت عمايل سودة طب لا هنا الحزن الثاني إيجابي ينشئ فيكم اجتهاد مش بس احتجاج بل من الاحتجاج طب احتجاج على ايه على الخطية او على نفسك او على الشيطان انت محتاج التوبة الحقيقية فيها نوع من الثورة ثورة على ال... على ال... الوضع ابن الضال ثار على وضعه احتج قال كفاية الزبالة دي زهقت اتذليت يبقى الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ فيكم اجتهاد والاجتهاد مش بس اجتهاد بل من الاحتجاج مش بس احتجاج بل من الغيظ قال احنا الغيظ ده مش خطية لا الغيظ من الخطية فضيلة والغيظ من الشيطان فضيلة والغيظ من الماضي فضيلة لأن ده اللي هيولد ثمار دلوقتي يبقى الواحد متغاظ من الشيطان اللي وقعه تاني ومتغاظ من نفسه ومتغاظ من الخطية وإيه كمان بل من الخوف خايف من إيه خايف يقع من رحمة ربنا خايف تضيع أبديته خايف الشيطان يبلعه خايف ما يلاقيش فرصة أخرى للتوبة مش خايف ان ربنا ما يقبلوش دي مش موجودة بل من الخوف بل من الشوق شوفوا كل دي مشاعر جوه حزن التوبة جوه الحزن المقدس مش الحزن المفرط المهلك بل من الشوق الشوق لإيه بقى للنظافة للنقاوة الحضن الحضن الآب للغفران للأبدية للحياة الأولى إذا كانت حياة نظيفة قبل قبل الوقعة دي لسير القديسين يبقى حزن التوبة بيولد فيك حماس اجتهاد احتجاج غيظ اشتياق ايه كمان بل من الغيرة الغيرة يمكن كلمة أقوى من الشوق الغيرة يعني الحماس الشديد تبقى متحمس قوي واحد لما يتفرج على زكا ده يتعجب من حماسه راجل مثلا خمسين سنة بيكنز وبيحوش وفي ليلة ضيع الدنيا كلها مجرد قابل المسيح تحركت فيه كل المشاعر دي اجتهاد واحتجاج وغيظ وشوق وغيرة وقال له نص أموالي أعطي للفقراء واللي وشيت بيه أرد أربعة أضعاف وعلى الحديدة على الحديدة بس همشي معاك إيه ده كله ده إيه دي التوبة اللي تفرح بل من الغيرة بل من الانتقام إيه ده احنا الانتقام دي خطية وحشة قوي بس الانتقام من الشر فضيلة جميلة جدا انتقم موسى الأسود من سيرته الماضية بحياة كلها نقاوة وقداسة انتقم موسى الأسود من سلطان جسده فأقمع جسده واستعبده بقية عمره فاهمينها؟ انتقم أغسطينوس من الفلسفة العالمية اللي كانت هتضيع وتضيع ناس وأخضع عقله للكتاب وأصبح خادم للكتاب المقدس وأسقف معلم ده انتقام يعني إيه مش الشيطان كان غلبك في دي طب رد عليه بقى رد عليه وانتقم منه بعكسها مش انت كنت مشهور بالغضب والشيطان كل مرة يذلك بالغضب يلا اتعلم الوداعة بقى عشان تغيظه تفرسه تنتقم منه مش انت كنت مغلوب من من الكسل ورينا بقى نشاط التائبين حماس التائبين هو ده الانتقام كل ده تحت عنوان حزن التوبة بل من الغيرة بل من الانتقام في كل شيء ده بيقول لهم انتوا كان فيكم الحاجات دي ده هو بيمدحهم على كل المشاعر المقدسة دي في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء من هذا الأمر قال يعني برافو عليكم كل اللي انتوا عم عملتوه ده برأتوا نفسكم قدامي لأنه في كورنثوس الأول الأولى قال لهم ده انتوا لازم تنوحوا على نفسكم ان واحد فيكم يعمل العملة دي يبقى كلكم مسؤولين عنه ومسؤولين معاه فقال لهم براءة براءة اللي أنا سمعته عنكم واللي انتوا عملتوه والتوبة الحلوة دي والحزن اللي حسب مشيئة الله والاجتهاد والاحتجاج والغيظ والشوق والغيرة وال... ده كلام جميل انتوا كده تمام انا مسامحكم كلكم ومسامح الشخص ذاته اذا ان كنت قد كتبت اليكم فليس لاجل المذنب ولا لاجل المذنب اليه بل لكي يظهر لكم امام الله اجتهادنا لاجلكم يعني كلامي ده مش بس عشان الخاطي اللي عمل العمله وإنما عشان كلكم تعرفوا إن أنا عايش معاكم لحظة بلحظة ده بولس وبجتهد معاكم أنا كمان لأجلكم عشان تذوقوا فرح التوبة ونصرة التوبة من أجل هذا تعزينا بتعزيتكم نرجع تاني لكلمة لألا يبتلع مثل هذا الحزن المفرط والكلمة الثانية لألا يطمع فينا الشيطان الشيطان له ناس يطمع فيهم من الناس اللي يطمع فيهم الشيطان دايما مين ربنا يحمينا كلنا الخدام ليه ما هو انتوا فارسينه غايزينه لانك انت بتشتغل لحساب الملكوت انت بتهد مملكة الشيطان انت بتكسر مملكته انت لما بتجيب واحد تبعه انت بتقطع في لحمه يعني فطبعا يعني انت تارجت عنده لازم تبقى عارف كده عشان كده في يشوع ابن الصراخ يقول ايه يا ابني اذا اقبلت الى خدمة الرب اعدد نفسك للتجربة انت داخل في حرب طب وماله وماله ما انت هتنتصر ما تخافش في ناس بسبب المعنى ده بيهربوا من الخدمة اقول ايه مغفلين سوري لا طبعا هو انت فاكر هتحارب لوحدك وهو انت فاكر لو بعدت عن الخدمة هتنتصر اطلاقا مين قال الكلام ده اخدم وما تخافش بس افضل دايما ماسك في ربنا لئلا يطمع فينا الشيطان لكن هخليك عارف ان هو هيحاربك اكتر ما هيحارب غيرك طب وماله وماله ده دي علامة كويسة علامة انك ماشي في اتجاه السم انما لو واحد ماشي في اتجاه جهنم ده هينشغل بيه ليه فاكرين الحكاية اللي في البستان اللي لما راح يعني اب من الاباء الكبار يزوق يفتقد ولاده الرهبان فجاله كده راهب مبتدئ خالص قال لابونا الشيطان بيجربني كل يوم بيعذبني والقديس ده كان واصل يعني فكان بيشوف حاجات كتير وبيعرف حاجات كتير فصلى بحرارة فكأنه يعني دخل في حوار مع الشيطان فقال له مالك ما مستلم الأخ الجديد ده بيقول للشيطان كده قال له مين قال له فلان قال له ولا عرفنا انه تراهن ولا خدنا خبر انه دخل الدير ده هو اللي بيحارب نفسه فاهمين المعنى يعني التاني عمال يشكي يقول الشيطان بيعمل فيا وبيساوي ولا شيطان ولا بتاع قال له احنا فاضيين للعيال ده فاهمين الفكرة يعني احنا ما هنجرب ناس لا احنا خلينا مع الناس اللي بتشتغل فالواحد لما يكون ماشي كده مشغول بالدنيا طب ما الشيطان هينام عليه ما يعني يسيبه في حاله انما اللي مشغول بطريق ربنا ده هو ده اللي بيتحارب زي سلم السماء لأنه أيوة عاوز يوقعه مش عاوز يبصر يطمع فينا الشيطان وإحنا نحن لا نجهل أفكار صحيح بيت كده يتحول إلى كنيسة حية من البيوت بتاعة الخدام تلاقي إيه يتخبط شوية طب وماله وماله كثيرة هي أحزان الصديقين ولكن من جميعها ينجيهم الرب ما تخافش ويعني وماله الحزن ده هيديك بركات كتير قوي ونعم كتير قوي الحاجات اللي تطمع فينا الشيطان أول ما يلاقي عدم توافق بين الخدام وبعض الحيلة المشهورة بتاعته الخبيثة واللي بيكسب بيها على مدى التاريخ انه ايه يجيب بقى ثلاثة أربعة خدام عتاولة من بتوع زمان اللي فاهمين وعارفين وخبرات بقى وبعدين ايه يخليهم ما يرتاحوش لبعض ويسميها مدارس وبعد شوية يصطدموا ببعض وبعد شوية يبقى كل واحد له ناسه وبعد شوية يبقى ايه بيتكلموا على بعض وبعد شوية يعادوا بعض وبعد شوية المسيح يسيب الكنيسة ويمشي ويبقى الشيطان هو اللي قاعد يحكم فاهمين ايه اللي بيحصل ابتدت الأول بداية كده ايه متغطية ونحن لا نجهل أفكار هو عارف كويس ان مملكة تنقسم على ذاتها ايه تخرب عشان كده اكتر حاجة ترعبنا في الخدمة لما نلاقي الخدام مش متفاهمين او مش متحابين نعرف ان الشيطان دخل رجله عندنا دخلت رجله لازم نقطعها بسرعة كان يذكر دايما عن ابونا بشوي كامل انه كانت كان الحتة دي يعني مشغول بيها كان يسمع ان في اتنين اختلفوا في الخدمة يسيب أي حاجة ويروح يصالحهم بسرعة دي أهم من أي حاجة لأنه عارفين إزاي الشيطان بيحط رجله جوه الخدمة لأننا لا نجهل أفكار الحاجات اللي طمع فينا الشيطان كمان أنه أول ما يلاقيك هتبتدي تخبي عن أبوك تقول الحتة دي مش لازم أبويا الروح يعرف ده يمكن يهوذا وقعته السودة ابتدت بالغلطة دي بس المفروض التلاميذ بيعترفوا عند ربنا يسوع أو يعني سرهم مع المسيح طبعا إنما تلاحظوا أنه يهوذا كان بيسرق من الصندوق ويمكن شهور وسنين والمسيح عارف إنما يهوذا ما بيقولش وعمال يشجعه ينطق ها إنما مش راضي يتكلم والمسيح فاهم وهذا الكتمان جعله فريسة سهلة في عدم في إيد عدم الخير طمع في الشيطان ليه؟ أصله خب أفكاره ما فضحش نفسه طب ما كنت انت عارف المسيح طيب ولا يفرق معاه فلوس ولا بتاع قول له سرقت مرة وخلاص قول له استخسرت في الغلابة خلاص يا سيدي هتعدي هتعدي ومش وهيستر مش ممكن هيفضحك انما هو ما, جاب ما, ما سمعش للصوت ده ومن خطية لخطية لغاية ما دخل الشيطان قلبه خلاص تلاحظوا في أسبوع البصخة كل وعظات الأباء القدام القديسين أن مصيبة يهوذا كانت الحتة دي هي اللي وصلته لدي الطمع هي دي المصيبة اللي وصلته في الآخر يبيع سيده مع كل المعجزات اللي شافها والخبرات اللي اتمتع بيها والتعليم اللي شافها إنما ضاع لأنه لم يفضح أفكاره ولم يكشف نفسه ولم يخضع لمعلمه لئلا يطمع فينا الشيطان في ناس تقول ايه انا يعني كبرت على الاعتراف لا اعمل معروف اكشف افكارك احتياطي لئلا يطمع فينا الشيطان ما تقولش انا عارف كل حاجة هيقولوا ايه لئلا يطمع فينا الشيطان خلينا للاخر كده خايفين على نفسنا الحاجات اللي طمع فينا الشيطان كمان أو نقول لأننا لا نجهل أفكاره فكرة الأنا في الخدمة الشيطان بقى هو يعني محرك الكبرياء الأول والذات والكرامة وساعات بقى يقول لك ايه انت بقى لك يعني مش معقول بقى لك كذا سنة في الخدمة ولسه ما عملوكش امين يعني او بقى لك فترة طويلة في الخدمة ولسه مش بيرجعوا لك بياخدوا رأيك يعني وكل الوقت ده و... وفلان أصغر منك هو اللي بيمشي الدنيا ها لا نجهل أفكاره اوعى تصدق الكلام الكلام ده مش كلام العقل ده كلام الشيطان يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره قل له على طول اذهب عني يا شيطان قل له كده دي أفكار من من من جهنم قول له انا كنت استاهل اخدم خالص انا بس لو حطوني على باب الخدمة تبقى نعمة انا ما استاهلش اخدم وانا داخل الخدمة عشان ابقى ريس وانا داخل الخدمة عشان ابقى زي فلان وعلان طب ما يمكن الاصغر مني انقى مني كتير ده كويس ان انت يا رب ساتر عليا وسامح لي اخدم انت لو قلت للناس دي فضايحي محدش هيقبلني حتى يبص في وشي الإنسان اللي يرد على طول على الأفكار دي وأفكار التواضع وأفكار المسكنة هو ده اللي بيحمي نفسه لئلا يطمع فينا الشيطان ياما خدمات وقعت وخدام ضاعوا بسبب ان الشيطان طمع فيهم بالذات اللي عندهم مواهب ساعات يمكن واحد فيكم ابتدى يعجبه كلامه وهو بيدخل من بيت لبيت يوعظ الناس في العشوائيات ويحس بقى ان الناس بتتأثر اوعى تفتكر ان انت اللي بتأثر فيهم بتأثر ده ايه ده ربنا اللي بيشتغل بتأثر ده ايه انت ولا بتأثر في حاجة كنت انت تأثرت من زمان وتغيرت انما ده ربنا اللي بيجري ورا ولاده كلماتي لا ترجع إلي فارغة وانت تقول كلمتين هم يتأثروا يبقى انت حاجة لا ولا حاجة ايه رأيك ان قيافة رئيس الكهنة اليهودي زعيم ال- ال- الشياطين تنبأ نبوة وطلعت صادقة لما قال ايه آه ينبغي ان يهلك انسان ولا تهلك الامة كلها الحكمة عشان لزوم العمة اللي لابسها كأن العمة نطقت إنما هو من جواه مليان خطايا لكن قال كلام حكيم وقال كلام كويس اوعى تفتكر ان الكلام ده هو اللي يشهد لك انك انت بقيت حاجة لا ادينا سمعنا ماري اسحاق من يومين بيقول الكلام اللي بدون حياة او بدون خبرات زي اللي بيرسم مية على الحيطة وبيقول للناس دوقوا دوقوا ده ايه ما تجيب كوباية مية لو عندك ترسم لهم مية على الحيطة بتكلمهم عن ربنا ومحبته انت دقت ولا لا بتكلمهم عن الصلاة والصوم انت عايش الكلام ده ولا مش عايشه لألا يطمع فينا الشيطان الشيطان يطمع قوي أول ما يلاقي واحد ابتدى يستحل انه يتكلم وحياته في وادي تاني على طول يحطه في دماغه يعرف ان ده صيدة سهلة خلاص هيجيبه هيجيبه ليه لأنه بيتكلم ومش بيع... مش عايش فده هيقع بسهولة إنما شوف المسيح اتقال عليه ابتدأ يسوع ي- يعمل ويعلم لازم يعمل الأول لازم يعمل قبل يعلم ما كانش بيعمل اللي بيقوله ما يقولوش ايه تاني لألا يطمع فينا الشيطان يطمع فينا الشيطان أحيانا أنه لأننا لا نجهل أفكاره أنه يشتتك جوه الخدمة يعني خليك برضو ناصح ساعات مع حماس الخدمة يقول لك بص الخدمة دي جميلة قوي تعال بص الخدمة دي حلوة قوي بص الحتة دي وتلاقي نفسك ما بتقعدش في بيتك وترجع من الخدمة هلكان وتعبان خلاص يا رب بقى ما احنا صلينا في الخدمة قرينا الإنجيل في البيت مع الناس يعني آه خلاص بقى أنا سهران في الخدمة أنا صليت الدرس الأسبوع اللي فات الشيطان يبقى مبسوط قوي يجيب لك خدمة رابعة وخدمة خامسة وخدمة عشرة ما عندوش مانع بدلها توعده تبطل إيجابية وتبطل قداس وتبطل إنجيل وتبطل خلوة وتبطل توبة اخدم يا اخويا ال 24 ساعة السبع أيام ما هو كلام كلام وملكوت الله ليس بكلام فأنت كده وقعت في الفخ ونحن لا نجهل أفكاره عارفين انه احلى حاجة عند الشيطان ان يحول الخدمة الى شوية كلام بس مين عايش ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة عندنا المعمدان قعد 30 سنة ما حدش سمع له حس مجرد مناطق الدنيا كلها قامت هو جبار جبار صحيح وبيقول كلام زي الرصاص انما الناس كلها بتخاف منه تعمل له مليون خاطر ويطلعوا أقصى القلوب الجنود والعتاة يتهزوا من وعظاته ويقولوا له نعمل ايه طيب ايه ده ايه الجبروت ده بيغير الناس الجبارة دي ازاي لأن هو قوي روحيا إنما اللي بيستحلك كلام زي حالتنا ده ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة نحن لا نجهل أفكاره الشيطان شاطر بس احنا عارفين افكاره احنا مش اول ناس نحاربه خبرات حروب الشياطين دي الكتاب مليان بيحكي لنا كتير قوي وربنا نبهنا كتير قوي فنحن لا نجهل افكاره من الافكار اللي شرحها لنا ربنا يسوع من افكار الشياطين وحيالهم المشهوره الحكايه اللي حكاها عن الشيطان اللي بيطلع من الروح من الانسان متى خرج الروح النجس من الانسان يقول لي اقعد يدور على مكان يرتاح فيه فما يلاقيش يقوم يرجع لصاحبه فيلاقي المكان مكنوس ومزين وفاضي فيعجبه انما لانه الفضيله الوحيده اللي في الشيطان بيحب اخواته الشياطين عشان ما مش معقول يتهنى لوحده باللفندي ده يقوم يجيب سبع شياطين معاه يبقى خلي بالك من فكرة الفراغ الفراغ في حياتك خطير جدا لأننا لا نجهل أفكار لما يبقى قلبك فاضي تبت عن خطية طلعت املى بقى املى مكانها املى حب واملى خدمة واملى إيمان واملى صلاة واملى قراية واملى دراسة واملى خدمة املى مكانه ده عشان ما يجي يقولوا له خلاص اتقفل اتحجز المكان ما في قاعد جوه ولما يكون الجبار جوه وقافل على نفسه مين يقدر يسرقه مين يقدر يدخل البيت ده ويسرقه إذا كان المسيح قاعد جوه لكن انت بتقول سبت خطية والمسيح ما دخلش لسه او ما قعدش او ما ملاش القلب او ما شغلش اليوم كله طب ما خلاص لا نجهل افكار هي يومين ثلاثة ويرجعوا سبعة مش واحد عشان كده في ناس تقول انا سبت خطية بس رجعت لها رجعت لها ليه ما هو المسيح قال لنا افكار الشيطان ان دي لعبته يسيب شوية عشان انت ترخي وتقول كده تمام بقينا كويسين وتنام في الخط يقوم يجيب سبعة معاه لئلا يطمع فينا الشيطان لأن لأننا لا نجهل أفكار آخر حتى أقولها بس عن يطمع فينا الشيطان لما يحتار الشيطان ويلاقيك سخن ومتحمس وغيور كده واخدها جد في حاجات كتير قوي يدخلك بقى في ايه في بدعة دي نقرة ودي نقرة دي برضو فكرة خبيثة بيلعبها الشيطان ساعة لقلبك وساعة لربك أو دي دي ملهاش دعوة دي تبص تلاقي خادم مثلا بيخدم بحماس إنما في شغله سيرته وحش مش ملتزم حياته مليانة لخبطة في كذب وفي التواء وفي غش وفي وفي أصل ده لزوم الشغل إنما في الخدمة أنا محضر وبلتزم وفي الإيجابية لا لا حاسب لا نجهل أفكار يطمع فينا الشيطان ماشي هو ما عندوش مانع خلاص ما أنت تعمل كل حاجة بدل موافقه على الحتة دي مش هتسيب الخطية دي خلاص هلا اخدم ماشي يساعدك كمان في الخدمة مفيش مشاكل عنده ليه لأنك أنت خلاص قفلت على أوضة ضلمة وهو قاعد جواها ومش راضي تفتحها خلاص ومش عاوز أكتر من كده حاليا هو عارف كويس قوي ان الحتة الغلط دي كفيلة تدمر حياتك بكرة وتلغي كل تعبك شوفوا الآية الخطيرة اللي على الغلاف دي حاجة تخوف لما يقول ايه انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما في حاجات بتضيع كل اللي عملناه دي عاوزة الواحد يبقى عينيه في راسه لأننا لا نجهل أفكاره من الحكمة أن الواحد يتأمل في خداع الشياطين وازاي بيغلبوه وازاي بيجربوه وما يسيبش الشيطان يطمع فيه أو في ولاده أبدا لأننا لا نجهل أفكاره لإلهنا كل مجد وكرم